إخوانكم بدار المنار للإنتاج الإسلامي والتوزيع يسرهم أن يقدموا لكم المجموعة الثانية الشرح النفيس لاختصار علوم الحديث وهي لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني والآن مع الشريط الخامس من المجموعة الثانية
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فدرسنا هذا المساء في شرح كتاب اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير رحمه الله وكنا وصلنا في آخر مرة في هذا الكتاب ونحن نتكلم عن بحث العلة وذكرنا الأجناس العشرة إجمالا التي ذكرها الحاكم ثم فصلنا ثلاثة أجناس من أجناس العلل وقد رأيت أن أتوقف عن ذكر تفصيل الأجناس السبعة الباقية لموضعها من كتاب اختصار علوم الحديث لأننا سنمر على كل ما ذكرناه على سبيل الإجمال سنرجع إليه مرة أخرى على سبيل التفصيل فسنقرأ الآن شيئا من كلام ابن كثير رحمه الله ثم نبينه وسوف نمر على كل الأجناس التي ذكرناها يعني احنا ذكرنا في اتصال السند شروط الحديث الخمسة اتصال السند وإيه وعدالة الرواة وضبط الرواة وعدم الشذوذ وعدم العلم وذكرنا في قوادح الشرط الأول يقدح في الشرط الأول واتصال السند يقدح فيه خمسة أشياء الشرط الأول اتصال السند يقدح فيه الانقطاع والإرسال والتعليق والإعضال والتدليس مش كده دول خمسة هنمر على الخمسة دول برضه تاني في موضعها كل نوع في موضعه سنشرحه مرة أخرى كذلك عدالة الرواة يقدح في العدالة ايه الكفر والكذب والفسق والبدع على تفصيل فيها على تفصيل في مسألة الايه البدع وكذلك مسألة المروءة تقدح في العدالة على تفصيل فيها ايضا كذلك الضبط له قوادح سوء الحفظ والغفلة والاختلاط مش كده كل ده برضه هنمر عليه فرأيت أن نمضي في الكتاب أنا أجملت في الدروس الماضية الكلام على هذه الشروط الخمسة وسنذكر تعليق ابن كثير رحمه الله عليه يقول ابن كثير رحمه الله أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده ده الكلام ده كلام ابن الصلاح الذي يتصل اسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط الى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا انا كنت ذكرت تعقبا عن هذا الكلام حد فاكره مم. ها يعني كانك انا فهمت ما, ما تريد يعني انا قلت ايه التعاريف تصان عن الاسهاب التعاريف تصان عن الاسهاب كل ما استطعنا أن نعرف الحد بأقل قدر من الكلام كان أجود فعبارة ابن الصلاح دي عبارة طويلة عبارة طويلة يستعاض عنها لما نقول هو الحديث المسند الذي يتصل إسناده شوف جملة طويلة هي. احنا هنختصرها ونقول ايه هو ما اتصل سنده خلاص كده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط تطويل يبقى بنقل العدل الضابط عن مثله خلاص بدل ما نكرر العدل الضابط تاني إلى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا ماشي أو بغير شذوذ ولا علة ما طيب ثم أخذ يبين فوائده وما احترز بها عن المرسل والمنقطع والمعضل والشاذ وما فيه علة قادحة وما في راويه نوع جرح قال وهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث وقوله بين أهل الحديث فيه إخراج لمن ليس من أهل الحديث إذا اشتغل بصنعة الإسناد كالفقهاء مثلا كالفقهاء وقد ذكرت في أكثر من مرة أن علم الحديث اشتغل به في الأعصر المتأخرة في الأعصار المتأخرة كثير من الفقهاء الذين ليس لهم ذوق المحدثين فصححوا مئات الأحاديث التي حكم عليها فرسان الحديث بالشذوذ أو أعلوها ولازم التصحيح العمل فإذا صحح الإسناد فإنه يعمل به والفقهاء أو الذين اشتغلوا بالفقه أو دماغهم دماغ فقيه زي النووي مثلا الإمام النووي هذا دماغه دماغ رجل فقيه ليس دماغ رجل محدث خلاص عشان كده تجد في أحكام النووي آه وفي أحكام ابن الزركشي وابن الملقن وحتى ابن كثير كمان تجد يعني يجرون على ظاهر الإسناد في أحاديث ويكون أهل الحديث المتخصصون كأبي حاتم الرازي وأبي زرع الرازي والبخاري والدارقطني وابن عادي هذه السلة المباركة حكموا على الحديث بالشذوذ أو بالعلة أو بالاضطراب أو بالنكارة ومع ذلك تجد النووي ومن على شاكلته من الفقهاء يحكمون على الحديث بالإيه؟ بالصحة فهو يقول هذا الوصف الذي ذكرناه في معنى الحديث الصحيح هو الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث وقد يختلفون في بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف أو في اشتراط بعضها كما في المرسل قلت القائل هو ابن كثير فحاصل حد الصحيح أنه المتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى منتهى طب إيه الفرق هم؟ آه بعض الناس قد يظن أن قول ابن كثير إلى أو إلى منتهاه فيه نوع تكرير لا هو قصد إيه الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وده احنا بنسميه الحديث الايه المرفوع أو إلى منتهى أي إلى منتهى الإسناد سواء كان الإسناد بينتهي بصحابي أو بينتهي بتابعي أو بتابع التابعي أو بأي حد خلاص يبقى لما يقول أو إلى منتهى يبقى احنا كده ذكرنا الحديث المرفوع بذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثم الحديث الموقوف بذكر الايه الصحابي ثم الحديث المقطوع بذكر الايه التابعي من صحابي او من دونه ولا يكون شاذا ولا مردودا ولا معللا بعله قادحه كلمه ولا مردودا دي زياده كانه قصد بها البيان لان هو الان لا يذكر حدا انما يذكر توضيحا للحد فلا مانع ان هو ايه يطول في في مساله التوضيح يعني. وقد يكون مشهورا او غريبا. الحديث المشهور يذكر العلماء يعني او المستفيض هو ما دون المتواتر. ما دون المتواتر، هم بيذكروا الاحاديث يقول لك متواتر ومشهور او مستفيض وعزيز وغريب. دي الانواع الاربعه للايه؟ للحديث. المشهور أو المستفيض ما رواه أربعة مثلا فصاعدا ما لم يبلغ حد التواتر في كل طبقة من الطبقات العزيز ما رواه اثنان في كل طبقة الغريب ما تفرد به إيه؟ فرد واحد والكلام ده سيأتي كله فيما بعد إن شاء الله وهو متفاوت هو اللي هو إيه الحديث الصحيح في نظر الحفاظ في محله ولهذا أطلق بعضهم أصح الأسانيد على بعضها فعن أحمد وإسحاق أحمد بن حنبل إذا أطلق وإسحاق اللي هو إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بإسحاق بن راهوي قال أصحها الزهري عن سالم عن أبيه أبوه اللي هو مين عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر وهذه الترجمة الزهري عن سالم عن أبيه اتفق الشيخان على سبعة وثلاثين حديثا منها وانفرد البخاري بأربع وستين ومسلم بواحد وستين وقال علي بن المديني والفلاس فلاس الومين عمرو بن علي ابن بحر الفلاس كان إماما منقطع النظير في الحفظ وفي النقد أيضا كان صاحب نفس قوي في النقد وهو تلميذ يحيى بن سعيد القطان والقطان أيضا كان حار النفس في النقد حار النفس في النقد وعلي المديني برضه تلميذ يحيى بن سعيد القطان وقد سئل علي المديني عن أفضل اثنين قال يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي فقيل له فاختر واحدا منهما قال اختار ابن مهدي لانه ارفق الرجلين ارفق الايه الرجلين يحيى بن سعيد القطان كان ايه كان شديدا في نقده وكان لا يحابي حتى ان شعبة بن الحجاج وهو شيخ يحيى القطان اختلف مع اخر في حديث فقال للاخر ايه طب نحكم بيننا احد فقال له نحكم يحيى القطان فلما حكمه يحيى بن سعيد القطان فحكم على شعبة غلطه يعني فقال له شعبة ومن يطيق نقدك يا أعور ليه لأنه كان إيه كان شديدا وكان حارا في نقده فعمرو بن علي الفلاس برضو عنده الإيه النفس الحار يعني هو طبقات النقاد يا متشدد يا متوسط يا إيه يا متساهل عمرو بن علي الفلاس ده محطوط في طبقة المتشددين مع النسائي ومع ابن معين وايه وهذه الثلة يعني. ومن طبقه المتوسطين طبعا نتحط مع المتشددين على رأسهم ابو حاتم الرازي طبعا ما ننساش ابو حاتم الرازي المتوسطون احمد بن حنبل ابو زرع الرازي دارقطن بن علي مثلا المتساهلون ابن حبان والعجلي وابن سعد ماشي وقال علي بن المديني والفلاس أصحها محمد ابن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي وقد اتفق الشيخان على إخراج حديث واحد بهذه الترجمة وانفرد البخاري بواحد وانفرد مسلم بواحد وعن يحيى بن معين قال أصحها الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود الأعمش اسمه إيه؟ سليمان بن مهران وإبراهيم ابن يزيد النخعي ولا التيمي إيه اللي عرفك شيخه مم. لا هو لسه إبراهيم النخعي لم يدرك ابن مسعود ما بينهم علقمة إبراهيم بن يزيد النخعي طب وعلقمة بن مين أنا عارف إنكم هتقعوا في المطب ده علقمة بن قيس علقمة ابن قيس النخعي برضه خلاص عن ابن مسعود وقد أخرج الشيخان ستة أحاديث بهذه الترجمة وانفرد البخاري بثلاثة وانفرد مسلم باثنين وعن البخاري قال مالك عن نافع عن ابن عمر طبعا ده إسناد إيه مذهب يعني إسناد مشهور جدا اتفق الشيخان على إخراج ستة وخمسين حديثا بهذه الترجمة وانفرد البخاري بأحد عشر وانفرد مسلم بأربعة زاد بعضهم الشافعي عن مالك إذ هو أجل من روى عنه اللي قال هذا الكلام أبو منصور التميمي عبد القادر ابن طاهر هو اللي إيه هو اللي ذكر أن الشافعي إذا روى عن مالك فهذا هو أجل إسناد لمالك لأن أحفظ من روى عن مالك هو الشافعي طبعا هذا الكلام برضو فيه نظر لأن طبعا هناك آخرون اختصوا بمالك ولازموه أكثر من عشرين عاما فهؤلاء يقدمون أيضا على الشافعي مع جلالة الشافعي لكن من يعني لازم مالكا هذه المدة واختص بحديثه حتى صار علما عليه لا شك أنه يقدم على الشافعي في مالك خلاصة الكلام هنا العلماء لما نظروا في الحديث الصحيح وشروط الحديث الصحيح نظروا في الأسانيد ما هو أصح إسناد في الأسانيد كلها فتكلموا كما رأيتم من يقول مالك عن نافع عن ابن عمر واحد يقول أيوب عن نافع عن ابن عمر واحد يقول لا محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي الحافظ جلال الدين السيوطي رحمه الله نظم هذا الكلام وذكر اختلاف العلماء في مسألة أصح الأسانيد وأن الصواب أننا لا نحكم على إسناد من الأسانيد بأنه أصح بل الأقرب أن نخص ذلك بالصحابة أو بالبلاد فنقول مثلا أصح الأسانيد إلى أبي هريرة كذا وكذا إلى أبي بكر كذا وكذا عمر كذا وكذا وأصح أسانيد الكوفة كذا أصح أسانيد مصر كذا أصح أسانيد مثلا البصرة أو الحجاز كذا إذا علقنا صحة الأسانيد على الصحابة أو على البلاد ينضبط أكثر من إطلاق الكلام على يعني عواهنه نقول أصح الأسانيد مطلقا كذا ده الكلام ده فيه نظر سيوطي رحمه الله ذكر كما قلت اختلاف العلماء اختلاف وجهة نظرهم في هذا في ألفيته قال رحمه الله والوقف عن حكم لمتن أو سند بأنه أصح مطلقا أسد يعني أن نتوقف عن الحكم لمتن أو سند بأنه أصح مطلقا أسد وأجود خلاص وآخرون حكموا فاضطربوا لفوق عشر ضمنتها الكتب اضطربوا في مسألة تعيين أصح الإيه؟ الأسانيد فمالك عن نافع عن سيده اللي هو السيد الومين اللي هو ابن عمر خلاص وزيد مال الشافعي فأحمده وزيد مال الشافعي عن مالك وأحمد عن الشافعي يقال إن أجل الأسانيد ما رواه الشافعي عن مالك وما رواه أحمد بن حنبل عن مين عن الشافعي عن مالك خلاص وطبعا مسند أحمد مع سعته وأنه أكبر مسند في الإسلام الآن الآن أقول الآن ليه لأن في أكبر منه وهو مسند بقي بن مخلد الأندلسي ده أوسع من مسند أحمد يعني مسند أبي هريرة في مسند أحمد يعني ألفين ونيف في مسند بقي بن مخلد خمسة آلاف حديث ففي الضعف يعني الضعف في مسند بقيه مع سعة مسند أحمد الذي يصل تعداد أحاديثه بالمكرر إلى قرابة ثمانية وعشرين ألف حديث ليس في هذا المسند البحر لأحمد عن الشافعي إلا حديث واحد لم يروي أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر بهذه الترجمة إلا حديثا واحدا وهو لا يبع بعضكم على بيع أخيه طب ليه لماذا أقل أحمد في الرواية عن الشافعي إلى هذا الحد الصواب أن الشافعي نازل الإسناد وقد أدرك أحمد شيوخ الشافعي فأيهما أولى أن أروي عن الشافعي عن وكيع ولا أقول حدثني وكيع مباشرة هقول حدثني وكيع ليه؟ لأن العلماء كانوا يحرصون على علو الإسناد. فإيه اللي يخلي الشافعي ينزل طبقة؟ ينزل درجة في الإسناد؟ مثلا ونفس الكلام نفس الكلام لا تجد مثلا البخاري ومسلم راوا للشافعي شيء. مثلا ليه؟ لأن البخاري أدرك شيوخ الشافعي أو من هم في طبقة شيوخ الشافعي زي محمد يوسف الريابي زي عبيد الله بن موسى وزي الفضل بن دكين وابو عاصم النبيل ومحمد بن عبد الله الانصاري الطبقه الاولى من شيوخ البخاري ممن يروون مباشره عن شعبه وعن سفيان الثوري خلاص فيبقى دي ما دي مش مساله انني تركت الاحتجاج بالشافعي لان بعض طبعا الناس بسبب التعصب المذهبي قالوا ان البخاري لم يروي للشافعي شيئا ولم يروا لأبي حنيفة شيئا يبقى خلاص راس براس فالعلماء ردوا لا لا شك في باب الحديث أن الشافعي أوثق من أبي حنيفة وأجود من جهة الضبط من جهة الإتقان وإن كان أبو حنيفة فقيها خريتا ماهرا إلى آخره كل ما شئت في فقه أبي حنيفة لكن فيما يتعلق بالحديث وضبط الحديث علماء الحديث فرسان الحديث يقولون أبو حنيفة سيء الحفظ في الحديث مع جلالته في الفقه خلاص حتى أن ابن حبان قال لا يحفظ لأبي حنيفة في الدنيا غير سبعة عشر حديثا قلبها إسنادا ومتن طبعا في العلماء لهم كلام على كلام ابن حبان والحرب طاحنة بين الحنفية وبين أهل الحديث بسبب المسألة دي أهل الجماعة الحنفية زعلانين من أهل الحديث بسبب أنهم تكلموا في حفظ أبي حنيفة رحمه الله أو إيه اللي يضر كم من إمام فقيه سيء الحفظ اللي هو هو شريك بن عبد الله النخعي مش كان كان فقيها ومحمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى كان فقيها ويقولون هذا سيء الحفظ وان كان فقيها طب الاعمش مثلا في الذروه خلاص في الحفظ والاتقان ونقل الحديث ولكن فقهه في الارض وقراءته في الارض برضه يعني الاعمش معدود من اصحاب القراءات الشاذه خلاص وحفص اللي هو حفص عن عاصم مش الروايه اللي احنا بنقرا بها بلادنا حفص عن عاصم طب حفص بن سليمان ده متروك الحديث برغم انه امام في الايه في القراءه اذا حفص بن سليمان الاسدي وجدته في اسناد حديث فالحديث ضعيف جدا ساقط يعني فهو يعني لا تلازم ساعات الواحد يبقى يعني توفرت همته على اتقان علم ما فيؤثر هذا على اتقان علم اخر خلاص يبقى هو إمام في فنه وليس بإمام في فن آخر لا يضر طب متى يضره إذا دخل بالدراع بقى في الفن الذي لا يحسنه يدخل بقى براسه وصدره ودراعه ساعتها أغلاطه ستكون كثيرة هنغلطه نقول إيه اللي دخله فيما لا يحسن لكن طول ما هو بعيد عما لا يحسن وهو سالم العرض خلاص يعني أبو حاتم الرازي مثلا إحنا بنعيب عليه إنه مش فقيه لا طبعا لكن امتى نعيب عليه يوم ما يتكلم في الفقه ويلخبط نقول له طب الفقه ده ليس فنك ايه اللي دخلك فيه قف عندما تحسن خلاص الدار قطن امام محدث صر مئة بالمئة محدث خلاص ولم يشتغل بالفقه عشان كده في كل كتب الفقه ما تلاقيش حد ينقل مثلا في الفقه مذهب ابي حاتم الرازي ولا ابو زرعه ولا الدار قطن ولا ابن عدي ولا الكلام ليه ليسوا من فرسان هذا الميدان خلاص فأبو حنيفة رحمه الله فقيه في الذروة مش هنختلف عليه لكن في الحديث البخاري ومسلم والنسائي وأحمد وابن معين والدرقطني وابن عدي العلماء كلهم قالوا سيء الحفظ تمام فأنا مش مش هسوي فهم لما حصل بقى المعركة الخصومة العلمية يعني ما بين أهل الحديث والحنفية فقال لك طيب طب ما إذا كان أبو حنيفة ليس له في الصحيحين بل ولا في الكتب الستة ولا حديث طب ما الشافعي ملوش فحدا هذا بالخطيب البغدادي أن يصنف جزءا في الاحتجاج بالشافعي يرد هذا الكلام ويقول لماذا لم يحتج الشيخان بالشافعي رحمه الله في الصحيحين قال لك ليه الشافعي أولا مات صغير السن 54 سنة وبعدين إسناده نازل إسناده نازل فهم لما تركوه انما تركوه لنزول اسناده وليس كلاما في ضبطه ولا كلاما في ايه؟ ولا كلاما في ثقته. فالسيوطي رحمه الله يقول ايه؟ فمالك عن نافع عن سيده وزيد مال الشافعي فاحمده. احمد بن حنبل عن الايه؟ عن الشافعي عن مالك. وابن شهاب عن علي عن ابيه. ابن شهاب الزهري عن علي بن الحسين ابن علي بن ابي طالب يبقى علي بن الحسين عن ابيه والحسين الامام الحسين رضي الله عنه عن جده اللي هو مين اللي هو علي بن ابي طالب او سالم عمنا به او نبه او عمن نبه او نبه نبه في الذكر يعني ايه يعني عرف كانه بيقول لك اصح الاسانيد يا الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي يا الزهري عن سالم عن أبيه خلاص سالم بن عمر ابن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر أو عن عبيد الله عن حبر البشر هو ابن عباس وهذا عن عمر عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أحد الفقهاء السبعة عن حبر البشر هو ابن عباس وهذا اللي هو مين ابن عباس عن عمر يبقى صح الأسانيد برضه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما وشعبة عن عمرو بن مرة عن مرة عن ابن قيس كرة يبقى ده إسناد آخر شعبة ابن الحجاج عن عمرو بن مرة عن مرة مرة ده مش والده مش والد عمرو لا ده ده مرة بن شراحيل المعروف بمرة الطيب أو مرة الخير عن ابن قيس اللي هو أبو موسى الأشعري أبو موسى الأشعري الصحابي اسمه عبد الله ابن قيس كرة يعني شعبة له أسانيد له أسانيد من ضمن الأسانيد بتاعت شعبة لأصح الأسانيد أن يروي عن عمرو بن مرة عن مرة الطيب عن أبي موسى الأشعري أو ما روى شعبة عن قتادة إلى سعيد عن شيوخ سادة يعني شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن شيوخ سادة اللي هم شيوخ سعيد بن المسيب تعرف سعيد من كبار التابعين ها أدرك عمر بن الخطاب فما دونه تمام وهو لو قال بدل شعبة سعيد تمشي اللي هو سعيد بن أبي عروبة لأنه من أثبت الناس في قتادة خلاص ده برضو من أصح الأسانيد ثم ابن سيرين عن الحبر العالي عبيدة بما رواه عن علي يعني محمد بن سيرين عن عبيدة بن عمرو السلماني عن علي بن أبي طالب والكلام ده ذكره ابن كثير رحمه الله كذا ابن مهران عن إبراهيم عن علقامة عن ابن مسعود الحسن يبقى عندنا الأعمش ابن مهران لا الأعمش عن إيه عن إبراهيم ابن يزيد النخعي عن علقمة ابن قيس عن ابن مسعود وهذا أجل أسانيد الكوفيين وولد القاسم عن أبيه عن عائشة خلاص ولد القاسم اللي هو عبد الرحمن ابن القاسم ابن محمد ابن أبي بكر وولد القاسم عن أبيه اللي هو القاسم ابن محمد أحد الفقهاء الإيه السبعة المعروفين عن عائشة ده برضو من أصح الأسانيد وقال قوم ذو فطن ناس أذكياء هيبدلوا الكلام ده بعد ما جاب لك أصح الأسانيد بيقولوا فلان وفلان وفلان وفلان قال لك إن في جماعة من الأذكياء لهم رأي تاني خلاص وقال قوم ذو فطن لا ينبغي التعميم في الإسناد بل خص بالصحبي أو البلاد يبقى الصواب إن احنا نقول أصح الأسانيد إلى الأصحاب رضي الله عنهم إلى أبي بكر يبقى فلان إلى أبي هريرة فلان عن فلان عمر فلان عن فلان أو البلاد تقول أصح أسانيد المصريين كذا أصح أسانيد الكوفيين كذا الحجازيين كذا ده أضبط في في في تحرير هذه المسألة فأرفع الإسناد للصديق ما ابن أبي خالد عن قيس ما أرفع أسانيد الصديق رضي الله عنه ما رواه إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم تمام كده إسماعيل عن قيس عن أبي بكر ده إيه أصح الأسانيد إلى الصديق رضي الله عنه وعمر فابن شهاب بده عن سالم عن أبيه عن جده يبقى أجل أسانيد عمر ابن الخطاب ما رواه الزهري عن سالم عن أبيه عن أبيه ماشي ولا عن جده يعني أيهما أصور نقول الزهري عن سالم عن أبيه عن أبيه ولا عن أبيه عن جده يبقى المسألة فيها تفصيل هنشوف الضمير عايد على مين سالم عن أبيه يبقى هاء الضمير عايد على مين على سالم عن جده يبقى هاء جده عايد على مين على سالم برضه خلاص جد سالم يطلع مين جميل قوي طيب لو قلنا سالم عن أبيه الهاء عايدة على مين عن أبيه الهاء عايدة على مين على ابن عمر تمام كده فلو أرجعنا هاء جده يعني هاء هاء الجد إذا كنا عايزين المسألة تمشي صح تبقى هاء الجد تعود على مين؟ على سالم خلاص؟ ولو قلنا سالم عن أبيه عن أبيه يبقى أبيه الثانية دي الهاء في أبيه الثانية دي عايدة على ابن عمر وليست عايدة على مين؟ على سالم زي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الجد هنا جد مين؟ هو ده بقى الشغل اهو العلماء بقى اللي اختلفوا قال لك صحيفه عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده منقطعه اختلفوا في تعيين الضمير بتاع جده الجد ده يعود على مين اذا كان هيعود على عمرو بن شعيب هيبقى منقطع انما اذا كان هيعود على ابي عمرو اللي هو شعيب بن محمد يبقى سليم خلاص يبقى مساله تعيين بقى الضمائر في الاسانيد لما يقول لك ابيه عن جده دي مساله دقيقه لان اي غلطه فيها ممكن تعمل انقطاع في الايه انقطاع في الاسناد تمام وعمر فابن شهاب بده بده يعني ايه يعني اجعله اولى من غيره ها اجعله اولى ايه من غيره عن سالم عن ابيه عن جده واهل بيت المصطفى جعفر عن ابائه ان عنه راو ما واهم اه جعفر الباقر فبقول لك اسناد آل البيت ارفع الاسانيد لآل البيت جعفر الباقر عن ابائه بشرط ان يكون الراوي عن جعفر ثقة ما يكونش واهن او ما يكونش ضعيف لان جعفر الباقر ده اكتر انسان افتري عليه الشيعة بقى كتبهم كلها عن ابي عبد الله عليه السلام مين ابو عبد الله هو جعفر الباقر ألفوا حواديت وكتب وأسانيد وأقوال ونسبوها إلى جعفر الباقر من أبطل ما ينسب إلى جعفر الباقر رضي الله عنه ورحمه الله رضي جعفر بن محمد مش صحابي يعني أنا بترد عليه لأنه من آل البيت القول المنسوب إليه التقية ديني ودين آبائي فهذا من أبطل ما ينسب إلى جعفر رحمه الله فهو يشترط حتى نقبل رواية جعفر الباقر عن آبائه أن يكون الراوي عن جعفر ثقة وإلا فأغلب الرواة عنه يعني فسقة أو ضعفاء أو مخلطون تمام ولأبي هريرة الزهري عن سعيد آوى أبو الزناد حيث عن عن أعرج ونقف بقى طب أصح أسانيد أبي هريرة قال لك سعيد بن المسيب عن ابي هريره او ابو الزناد عن ابي هريره بروايه ابي الزناد عن الاعرج حيث عن اعرج الاعرج عن ابي هريره والراوي عن الاعرج يبقى ابو الزناد ابو الزناد يبقى عبد الله ابن ذكوان والاعرج يبقى عبد الرحمن ابن هرمز خلاص يبقى من اصح اسانيد ابي هريره سعيد المسيب عن ابي هريره ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره وقيل حماد بما أيوب عن محمد لا هنا ما ومن أصح سنة أبو هريرة أيضا أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة تمام كده ده إذا إيه كمثال كده إذا ربطنا صحة الإسناد بمين بالصحابي طب بالبلاد لمكة سفيان عن عمرو وذا عن جابر يبقى ده إيه أصح أسانيد المكيين سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله الأنصاري خلاص لمكة سفيان عن عمرو وذا عن جابر وللمدينة خذا ده مكة طب المدينة خذ الإسناد الإيه الآتي ده ابن أبي حكيم عن عبيدة الحضرمي عن أبي هريرة ابن أبي حكيم وإسماعيل وعبيدة اللي هو ابن سفيان ابن الحارث عن ابي هريره يبقى عندنا اسماعيل بن ابي حكيم عن عبيده بن سفيان بن الحارث عن ابي هريره ده اصح اسانيد الايه المدنيين اهل المدينه يعني وما روى معمار عن همام عن ابي هريره اصح لليمن يبقى عندنا بقى ايه معمر بن راشد ابو عروه البصري عن همام بن منبه عن ابي هريره ده اصح ايه اصح اسانيد اهل اليمن للشام الأوزاعي عن حسان عن الصحابي فائقا إتقانا أصح أسانيد أهل الشام ما رواه الأوزاعي عن حسان بن عطية عن الصحابة طبعا حسان بن عطية روى عن أبي أمامة روى عن أبي كبشة السلولي وروى برضه عن أبي واقد الليثي ولم يدركه كما قيل يعني وغير هذا من تراجي من تعد ضمنتها شرحية عنها لا تعد بقول يعني في برضو أن يعني أسانيد أخرى كتيرة جدا أنا حطيتها في الشرح بتاعي هو يقصد شرح إيه تدريب الراوي شرح تقريب النواوي والحافظ برضو له شرح برضو للألفية بتاعته دي اسمه إيه البحر الذي زخر بشرح ألفية أهل الأثر وهذا الكتاب لم يتمه الحافظ السيوطي لأنه مات دون إتمامه وقد طبع القسم الذي وجد من هذا الكتاب في أربعة مجلدات تقريبا طيب هل كلام العلماء على سند ما أنه أصح الأسانيد بعد الكلام اللي احنا ذكرناه له فائدة يعني ايه لما يقول لك اصح الاسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، واحد يقول لا ده اصح الاسانيد محمد بن سيرين عن عبيده عن علي. واحد يقول لا ده الاعمش عن ابراهيم عن علقمه عن ابن مسعود. مختلفون في الايه؟ العلماء مختلفون في المساله دي. طيب الكلام طالما ان المساله على نحو ما ذكرت، هل في فائده عمليه من ذكر العلماء لاسناد من الاسانيد انه اصح؟ اجابه السؤال ان الكلام على اسناد انه من اصح الاسانيد يصلح في باب الترجيح اذا كان في سند من الاسانيد اسنادين يعني اسناد مثلا محمد بن سيرين عن عبيد السلماني بن عمرو عن علي خلاص واسناد اخر العلماء ما تكلموش اصلا فيه ولا ذكروه انه من اصح الاسانيد ولا الكلام ده لكنهم نصوا او بعضهم نص على ان الاسناد ده من اصح الاسانيد يبقى ده بيصلح في باب الايه في باب الترجيح فنقول ما ذكره بعض أهل النقد من تصحيح هذا الإسناد يرجح على إسناد آخر لم يتعرض له أحد من العلماء بأنه من أصح الأسانيد فبرضه المسألة دي بتصلح في باب الإيه؟ في باب الترجيح أحيانا بل لكن أنا مش ما تستخدمهاش على طول لاحتمال أن يكون هناك إسناد آخر مذهب لم يتعرض العلماء له بتصحيح ويكون هذا الإسناد انضاف اليه قرينه تقويه على الاسناد الايه؟ على الاسناد الذي قال العلماء فيه انه اصح الاسانيد. ابن كثير رحمه الله بيقول ان الحديث الصحيح متفاوت في نظر الحفاظ في محاله. ايه معنى هذا الكلام؟ في علماء كبار قد يختلفون في شرط من شرط في تطبيق جزئي لشرط من شروط الحديث الصحيح يعني مثلا البخاري رحمه الله في مسألة اتصال السند قد يحكم على إسناد من الأسانيد خلي بالك من الكلام فتح دماغك قد يحكم على إسناد من الأسانيد بالانقطاع لأن له شرط اللي ناس له القاضي عياض وغيره أن البخاري لا يصحح رواية راو عن شيخه إلا إذا ثبت سماع هذا التلميذ من الشيخ ولو مرة واحدة يعني مثلا لو أنا رويت عن شيخ الألباني رحمه الله ألف حديث البخاري يقول علشان أصحح لك 999 حديث من الألف يشترط إنك تقول ولو مرة واحدة سمعت الألبان أو حدثني الألبان أو أنبأني الألبان أو أخبرني الألبان أو قال لي الألبان تمام أي أداة من أدوات التحمل تفيد السماع المباشر تفيد الايه السماع المباشر في بعض ال ال الطلبة كان بعت لي بحث كده صغير ان هو اذا سمع شريط للألباني يجوز ان يقول سمعت الألبان الكلام ده تدليس الكلام ده ايه تدليس خلاص طيب لو هو كلمك بالهاتف خلاص وقلت حدثني الألباني يصح هو من من بقه لودنك اهو ها هل تقول سمعت الألباني لو قلت سمعت الألباني هكذا بإطلاق تبقى مدلس خلاص إنما لابد أن تحدد الوسيلة التي سمعت بها الألبان خلاص تقول حدثني الألباني هاتفي لازم تجيب هاتفيا دي ليه لأن دي شبيهة بالإجازة خلاص يعني أنا إذا أجزتك أن تروي عني حديثا فرويت عن الإجازة بالسماع دون التقييد بالإجازة يبقى تدريس المفروض تقول حدثني فلان إجازة خاصة أو إجازة عامة الإجازة الخاصة إن أنا أخصصك أنت شخصيا أقول أجزتك أن تروي عني هذا الكتاب يبقى ده إذن إيه؟ إذن خاص بالرواية فأي حديث في الكتاب عايز ترويه ترويه عني تقول إجازة خاصة طب الإجازة العامة وهي من أضعف أنواع الإجازات اللي جرى كثير من المعاصرين على اللي إيه على تدوينها إن أنا بعد ما مثلا عندي كتاب أحاديث كده أهو أقول إيه وقد أجزت هذا الكتاب لمن له أهلي لعموم المسلمين خلاص طب ما كل واحد شايف إن هو صاحب أهلية فلما يقول أجزت لعموم المسلمين أن يروي عن هذا الكتاب يقوم يجي أي حد مخلط ما بيفهمش أي حاجة في أي حاجة وياخد الإسناد بتاع الشيخ ويقول حدثني فلان إجازة فأنا مش عارف دي إجازة خاصة لأن إجازة خاصة قوية لأن الشيخ لن يعطي الإذن إلا لمن له أهلية خلاص يعني أنا مش هجيب عوضين ومحمدين بتوع تنظيم الأسرة ها الكذابين دول واديله اذن خاص مثلا يبقى انا راجل بقى مش عارف حاجه لكن معنى يبقى شيخ عارف الروايه وعارف قانون الروايه وياتي على طالب معين يقول له اجزتك ان تروي هذا عني يبقى لازم الشيخ يكون عارف قدر مين؟ قدر التلميذ المجاز فالاجازه الخاصه بالاذن قويه ليه؟ للتمييز الشيخ انما الاجازه العامه بيرويها مين عوير وكسير وثالث ما فيه خير اي واحد يقوم واخد الاجازه الاسناد بل ان في بعض الناس انا عارفهم بعت لبعض الجماعه اللي عندهم اسانيد قال له ابعت لي اسانيدك بالبريد المستعد خلاص قام كاتب له ايه كل الاسانيد بتاعته وبعتها له في البريد هو انت عارف مين اللي بيقول لك هو انت عارف مين اللي بيقول لك ده يطلع مين فاسق ولا زنديق ولا له عدالة ولا ملوش له ضبط ولا ملوش المفروض الكلام ده يتحرى فيه لكن نظرا لأن الأسانيد لم يعد لها قيمة في التصحيح والتضعيف وإن كان لها قيمة في وصول النسبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى لك سند متصل لكن ليس لها إيه قيمة في التصحيح والتضعيف في الأعصار الإيه في الأعصار المتأخرة فالقصد إن الإمام البخاري رحمه الله علشان يصحح إسناد فلان عن فلان يقول لك انا عايز بس في اسناد من الاسانيد يقول سمعت ولو مره سمعت دي يبقى معناها ايه انه لقيه فان كان لقيه فما المانع ان ياخذ منه ألف حديث او ألفين حديث او ثلاثة آلاف حديث اذا ثبتت عدالته وثبت ضبطه يبقى انا همشي له الايه الاسانيد دي كلها خلاص كده الامام مسلم رحمه الله يرى مش مطلق المعاصره زي ما ابن كثير وبعض المتاخرين يرى كما سياتي لا يرى المعاصرة البينة المعاصرة التي احتفت بقرينة تدل على اللقاء إجمالا تدل على اللقاء إجمالا لما قال وجائز ممكن وأنا هفصل الكلام ده إن شاء الله لما نيجي نتكلم على الصحيحين وعلى شرط البخاري وعلى شرط إيه مسلم المهم أن المثال الأقرب إلى ذهني الآن واللي أنا ضربت لكم قبل ذلك سليمان بن بريدة عن أبيه ماشي وعبد الله بن بريدة عن أبيه لما يجي إسناد سليمان عن أبيه البخاري ما بيصححوش مسلم بيصححه تمام فهنا ابن كثير لما يقول لك وهو أي الحديث الصحيح متفاوت في نظر الحفاظ يبقى اتصال السند أول شرط من شروط الحديث الصحيح لما نيجي نطبق اتصال السند على تطبيقات الأئمة يبقى سليمان عن أبيه منقطع عند البخاري ولا لا لم يسمع من أبيه مسلم قال لك لا سمع وأخرج أحد عشر حديثا في صحيحه لسليمان عن أبيه تمام عبد الله بن بريد عبد الله ابن بريد البخاري قال لك سمع من أبيه تصرف البخاري بيقول كده وان كان احنا ما وقفناش على كلام للبخاري يقول لك سمع من ابيه لكن اخرج البخاري حديثين لعبد الله بن بريده عن ابيه وهذا مؤذن باتصال هذه الترجمه عند البخاري لان لو كانت منقطعه كان عمل ايه البخاري ما كانش خرجها في صحيح تمام كده يبقى اذا اختلاف العلماء في سماع فلان من فلان ينبني عليه ثبوت الشرط الاول من شروط الحديث الصحيح اللي هو ايه اتصال السند تمام كده يبقى الحفاظ مختلفين في في في, في هذه الجزئيه فخلافهم ده يؤثر على الحكم على الحديث تمام احنا بنقول ان سليمان بن بريده اخو عبد الله بن بريده والاثنين توأم ولد في بطن واحد والاثنين عاشوا مع آه مع ابيهما بريده زمانا طويلا تمام ازاي اقول عبد الله سمع من ابيه وسليمان لم يسمع طب سليمان كان فين مثلا كان مهاجر مثلا اتولد وهاجر مثلا ما هو الاثنين في بيت واحد والاثنين متربيين في بيت واحد وبياكلوا في معون واحد يبقى ده ازاي سمع وده لم يسمع مثلا عشان كده مسلم قال لك لا ده سليمان عن ابيه متصل انا هخرجه البخاري قال لك لا منقطع وانا مش قادر افهم كلام البخاري خالص الا اذا نفى الاثنين يا يثبت سماعهم الاثنين يا ينفي سماعهم هما الاثنين تمام كده فيبقى اختلاف نظر الحفاظ في مسألة السماع من عدمه يؤثر على صحة الحديث ممكن يبقى صحيح وممكن يبقى ايه ممكن يبقى ضعيف بسبب مسألة الانقطاع دي طيب حديث مثلا النزول على الايدين محمد بن عبد الله بن حسن النفس الزكية يروي هذا الحديث عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه البخاري لم يصحح هذا الحديث وأعله بقوله في التاريخ الكبير ومحمد ابن عبد الله بن حسن لا أدري أسمع من أبي الزناد أم لا يبقى عدم الجزم بسماع محمد بن عبد الله بن حسن من أبي الزناد خلى البخاري إيه؟ يضعف الحديث أو يتوقف في تصحيحه تمام كده لما احنا بقى نيجي عشان نحقق المسألة هو عند البخاري ضعيف عند غير البخاري متصل صحيح او جيد الاسناد طب انت دفعت كلام البخاري بايه قال لك ان محمد بن عبد الله بن حسن وثقه النسائي وابن حبان يبقى هو من جهه الثقه ثقه تمام ولا نعلم فيه نوع جرح مفيش حد من العلماء جرح او تكلم فيه طيب محمد بن عبد الله ده مدني يعني ساكن في المدينة وأبو الزناد كان من أشهر علماء المدينة خلاص كده ويوم مات أبو الزناد كان لمحمد بن عبد الله من العمر أربعون عاما خلاص يبقى واحد لما مات أبو الزناد كان سنه أربعين سنة والاتنين أهل بلد واحد والمدينة زمان ما كانتش زي المدينة دلوقتي ده المدينة كلها يمكن كانت قد المسجد النبوي الآن خلاص كده وأبو الزناد عبد الله بن ذكوان كان له حلقة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومحمد بن عبد الله بن حسن مش معقول هيصلي في زاوية جنب بيته ويسيب المسجد خلاص طب هيصلي الصلوات الخمس في في الزاويه اللي جنب بيته ما يصليش الجمعه في المسجد على مدار 25 سنه على الاقل خليه بدا يروح المسجد وهو ابن 15 سنه على مدار ربع قرن من الزمان لم يلتقي هذا الرجل بأبي الزناد ولو مرة الكلام ده ممكن يصدق يعني طالب علم ولو كان يعني من أدنى طلاب العلم يفضل 25 سنة لا يجالس أبا الزناد مرة واحدة في المسجد النبوي الكلام ده كلام مش معقول يبقى المعاصرة متحققة خلاص واللقاء راجح مش هقول متحقق لان اول ما اقول لك متحقق تقول لي اثبت ما اعرفش اثبت الا اذا وقعت على سند محمد قال سمعت ابا الزناد واحنا بحثنا كله في المو... اللي مخلينا بنلف اللفات دي كلها ان ما عندناش سند فيه سمعت ابا الزناد لو كان في سند كنا خلصنا المواضيع يبقى اذا عايشين في المدينه قطعا سمع منه ده كلام راجح يترجح بدليل قرينه المعاصره والبلد الواحده والكلام ده يبقى انا لما اجي اقول محمد بن عبد الله بن حسن بالقرائن اللي انا ذكرتها دي سمع من ابي الزناد هذا كلام ليس ببعيد بل كلام راجح والظن الراجح الاحكام الشرعيه بتجري على الظن الراجح الحلال والحرام يجري على الظن الراجح مزاج يكون في قطع في المساله بل يكفي الظن الراجح في اثبات الايه في اثبات الاحكام الشرعيه اللي هي الحلال والحرام تمام فأنا لما أكون أنا ببحث هذا البحث فعندي مثلا محمد بن عبد الله بن حسن عن أبي الزناد متصل وعند البخاري منقطع خلاص إذا اختلاف نظر الحفاظ أنا ما أقصدش طبعا أنا والبخاري عشان كده ده الواحد يبقى إيه يعني يبقى عامل جناية كبيرة يعني نظر الحفاظ الكبار يعني زي مسلم والبخاري اختلافهم في مثل هذا البحث يؤثر في الحديث صحة وضعفا يبقى كلام الحافظ ابن كثير وهو متفاوت في نظر الحفاظ يعني واحد ممكن يصحح واحد ممكن يضعف بسبب اختلافهم في ايه في هذا البحث تمام مثلا راوي مختلط يعني مختلط يعني لما كبر او اصابته عله او اصابته مصيبه حصل له نوع من اختلال الحفظ يعني مثلا الانسان ساعات يختلط مخه يفوت يعني يدخل عليه ابنه مثلا يقول له انت مين يقول له انا ابراهيم ابراهيم مين يا ابني انا ابراهيم ابنك ابن انا هو انا ليه اسمه ابراهيم اول ما يقول الكلمتين دي يبقى الراجل مخه ايه فوت ده اسمه الاختلاط ده اسمه الايه اسمه الاختلاط اذا كان فوت في ابنه يبقى الاسانيد اتعجنت في بعضها فلا تأمن بقى يدخل إسناد الكوفيين على الشاميين والبصريين على المكيين والكلام في الحالة اللي زي دي يبقى لازم نعمل البحث الآتي نقول لك هو مخه فوت امتى مخه فوت مثلا النهاردة النهاردة 18 رجب 1424 مخه فوت يبقى من 18 رجب لحد ما يموت كل اللي يسمع منه يبقى سمع منه هو ايه مختلط يبقى انا بقى عايز من اول امبارح وانت نازل بقى اشوف مين اللي كان سمع منه ايام ما كان مخه عدل يبقى انا لازم اقعد ادور بقى في التراجم بعد ما ارخت تاريخ اختلاطه ادور في التراجم من الذي سمع منه قبل الاختلاط ومن الذي سمع منه بعد الاختلاط فاللي سمع قبل امشي له حديثه واللي سمع بعد اوقفه مش هرميه الحديث المختلط بالذات ما يترميش ليه لان ممكن يكون اتعدل يعني فاء ساعه ورجع فوت تمام كده الساعه اللي فاقها ديت حدث على الاستواء اشتغل صح طب انا ايه اللي عرفني اشوف هل فيه ثقات من اللي راوا قبل الاختلاط وافقوا هذا الراوي الذي سمعنه بعد الاختلاط ولا لا إذا كان جماعة من القدامى وافقوا هذه الرواية الجديدة يبقى الرجل كان إيه كان مستقيم في الكلام إذا لخبط وخالف القدماء يبقى لا اللخبطة دي هنرجعها وعلينا بإيه بحفظ القدماء طيب أنت تقول لي طب ما الكلام كده كلام واضح أمال الحفاظ هيختلفوا في إيه طالما المسألة مسألة قدماء وحدثاء هيختلفوا في إيه أقول لك يختلفوا في تاريخ اختلاط الرجل خلاص قال لك ده اختلط السنة اللي فاتت قال لك لا السنة اللي فاتت كان معدول ده اختلط السنة دي فأنا كناقد شايف انه اختلط السنة اللي فاتت وانت كناقد اختلط السنة دي يبقى السنة المختلف فيها ديت هي ده الواقع فيها اختلاف الحفاظ بقى تمام كده يبقى احنا دلوقتي عندنا مثلا عطاء بن السائب اختلط ما اختلفوش في تاريخ اختلاطه لكن اختلفوا في بعض الرواه هل سمع قبل ام بعد وده بحث تاني برضه فيقول لك حماد بن زيد سفيان شعبة دول بقى نقاوة ثلاثة دول أي حد يحدث عن عطاء بن السائب مشي له حديثه على طول حماد بن سلمة قال لك سمع منه مرتين مرة في الاختلاط ومرة بعد الاختلاط يبقى نعمل ايه في حديث حماد ابن سلمة قال لك نقف لحد ما نغرب الأحاديث حماد ابن سلمة خصوصا عن عطاء بن السائب إلا هنميز تاريخ السماع فيه هندي فيه حكم خلاص يعني مطلوب بقى حماد بن سلمة لما يروي عن عطاء لازم نذكر التاريخ يقول لك قال حماد حدثنا عطاء سنة كذا أشوف السنة دي كان مختلط ولا مش مختلط إذا قال سنة كذا يبقى حلنا الإشكال ما جابلناش السنة نعمل إيه نقف نتوقف في حديث حماد لحد ما نشوف راوي آخر ثقة هل حفظ عطاء ما حفظ حفظ حماد ما حفظ وهكذا تمام فاختلافنا في هذا البحث بيخلينا نختلف في الايه في الفرع الا وهو الحكم على هذا الاسناد بصحة او بايه او بضعف اذا القول بقى بان المسألة متفاوتة في نظر الحفاظ اه لاختلافهم في تطبيق الشروط الخمسة على كل اسناد من هذه الاسانيد عبد الله بن لهيعة مثلا راوي مشهور من اهل مصر كان من اصحاب الالوف المؤلفة من الاسانيد وكان رجلا عالما فاضلا فقيها لكن سنة 170 قالوا إن داره احترقت فلما داره احترقت أم إيه أصابه نوع من الدهشة أو الصدمة فمن يومها اختل حفظه من يومها إيه اختل حفظه فكل ما واحد يجي يقول له حدثكم فلان عن فلان عن فلان يقول له ايوه واحد يقول له لا ده مش حديثك يقول لي ما نعمل ايه ما هو اللي بيقول لي خلاص يبقى خلاص من ايه من سنة 170 بدأ ابن لهيعة ايه يلقنوه ده اسمها مسألة التلقين يقول لك كلما لقن يتلقن كل ما تقول له حاجة ينطق زي الصوت والصدى كده خلاص فطالما ان ايه ان هو ما عرفش يميز احاديثه يبقى ايه يبقى اختلط لكن اذا استطاع ان يميز يبقى ده حافظ زي ما حصل للفضل بن دكين يمكن حكيت عن الحكايه دي ونحكيها تاني برضه علشان الاخوه اللي بيحضروا لاول مره فضل بن دكين ده هو اللي هو ابو ايه ابو نعيم ده كان احد الحفاظ الكبار وبعدين كان آه وهو شيخ البخاري طبعا وشيخ احمد بن حنبل وشيخ يحيى بن معين. يحيى بن معين انتم عارفين من سيره يحيى انه كان ما بيسيبش راوي في حاله. لازم يقعد ايه ينكب فيه عشان يعرف الراوي ده حافظ ولا لم يحفظ عايز يمسك له غلط. عشان يدون الغلطه دي صيانه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. مش ان هو رايح لكن عشان يفطس فيه لا بس عشان لو غلط غلطه ولا حاجه يعني يقول لك مثلا يحيى كان معروف كده زي الباز الاشهب. تعرف الباز؟ صقر صقر حاد النظر جدا وبعيد جدا يشوف الفريسة نازل منقض عليها على طول فهو زي الباز الأشهب كده يقوم قاعد في الحلقة يشوف طبعا طبعا طلبه العلم تعبانين شوف بقى يعني جاي مثلا بقاله 60 كيلو ماشي على رجله جاي عشان يسمع شيخ من الشيوخ او 100 كيلو ماشي على رجله جاي من اول امبارح جاي ماشي عشان يسمع فجاي طبعا ايه خلاص رجليه بتنشر وظهره بينشر الكلام ده فقام ايه راكن هنا كده فعسل له شويه الشيخ عمال حدثني فلان عن فلان عن وده ايه نايم يسيبه نايم ما صحوش بس يعرف نام من امتى انا مثلا حدثت في المجلس ده ب 40 حديث قلت 12 حديث وابتدى ينام يدون بقى انه ابتدى ينام من اول الحديث الفلاني لحد الحديث العلاني ويعد الاحاديث الحديث الفلاني والفلاني والفلاني والفلاني كان نايم فلو فاق كده وبعدين خدها من زميله كده دكاكين يعني وطلع يحدث بها بره يقول له انت كنت نايم يا حبيبي سمعتها منين بقى يبقى انت مدلس لانك خدتها عن زميلك وسقطت زميلك من الاسناد وطلعت على الشيخ مباشره يبقى انت راجل مدلس بقى يوم يتهموا بالتدليس خلاص فهو ابن معين وجماعه من القاد كان برضه ايه شغلته كده في الحلقات يصطادوا الايه الجماعه النيام او الجماعه المشغولين او الكلام ده فيحيى بن معين كانت طبيعته كده كانت طبيعته كده وكان الرواه عارفين الكلام ده وكانوا بيخافوا منه المهم ان في يوم من الايام يحيى بن معين حب يختبر شيخه الفضل الدكي فهو احمد بن حنبل كانت تربطهم صداقه عميقه جدا لحد ما فرق بينهما القول في محنه خلق القران التي فرقت بين كثير من العلماء فيحيى قال لاحمد انا ناوي اعمل كذا كذا كذا ان الفضل بن دكين احاديثه معروفه حافظينها يعني فقال ان انا ايه هكتب له 10 15 حديث في وسط 50 حديث ال 10 15 مش بتوعه في وسط 50 حديث بتوعه واحشرهم حشر كده ونديله الورقه واقول له ايه رايك في الاحاديث بتاعتك دهيت اذا بص في الورقه كده وقال اه والله حلوه جيده لا باس مش عارف ايه يبقى نقول له بقى انت لم تميز حديث غيرك من حديثك يبقى انت اختلطت إذا عرف يطلعها لا ده مش حديثي ولا ده حديثي ولا ده حديثي واستطاع أن يميزها يبقى الراجل ده ضابط حافظ لا يختلط عليه حديث بحديث غيره يبقى إيه هنختبر الفضل الدكاني بالمسألة دي فأحمد بن حنبل قال له ما فيش داعي للكلام ده لأن الفضل ده حافظ وهيزعل قال له أنا مش ممكن أسيبه لازم يعني أختبره وأنا لازم أختبره وكان عادة الفضل الدكين لأنه يجل أحمد بن حنبل واحد معين كان يقعد أحمد على إيه؟ على يمينه وقعد إيه؟ يحيى بن على شماله. الكلام ده على كرسي كبير كده. يعني هم قاعدين كده على حاجة زي المنبر كده والدنيا كلها قاعدة تحت. فطبعا مش معقولة يعني يحيى بن معين هيقوم إيه مطلع الورقة ومديها فحبك المسألة شوية قام مديها لواحد من زمايله اللي قاعدين يسمعوا تحت. وهو أحمد بن منصور الرمادي. قال له يعني اذا خف المجلس كده عشان ما تبقاش فضيحه بجلاجل يعمله كده اما المجلس يخف كده اديله الورقه دي وايه وقول له ايه رايك في احاديثك دهيت فطبعا لما اداله الورقه فاداله الورقه طبعا احنا العين بتبصص بجنب عينه كده يشوف انطباع الفاضل دكين اكتشف ما اكتشفش بتاع واحمد بن حنبل عارف الموضوع برضه فلما بص كده قال فجعلت حدقته تدور يعني بتاع الاسود اللي في عينه ده رايح جاي عمال ايه عمال يدور فعرف انه اكتشف الايه المسألة دي فسكت الفضل ثم قال وأشار إلى أحمد أما هذا فآدب من أن يفعل هذا ده مؤدب وليس هذا إلا من عمل هذا ها يحيى بن معين ثم أخرج رجله ورفسه فألقاه من على الدرج وقال علي تعمل وقام مغضبا مشي بقى زعلان فقال احمد ليحيى الم اقل لك ان الرجل ضابط حافظ يعني الاحاديث والكلام ده قال يحيى والله لرفسته احب الي من رحلتي التعب اللي انا تعبته كله عشان اوصل له رفسته ده شرف لي شرف لي ليه لانه ثبت حفظ الفضل ويبقى الاحاديث التي سيرويها الفضل الدكين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم احاديث نقاوه صحيحه يبقى ده مكسب للسنه ولا لا مكسب للامه كلها ولا لا ده هو يضربه بالصرمه القديمه بقى مش يضربه برجله لا يضربه بالصرمه القديمه بس يطلع حافظ واخد بالك في الروايه الثانيه قال فنزل إليه قال فاعتنقه يحيى وقبله لما رفسه اعتنقه وقبله وقال جزاك الله عن الإسلام خيرا مثلك يحدث إنما أردت أن أجربك يبقى إذا الفضل بن دكين رجل حافظ لم تختلط أحاديث غيره بأحاديث عارف يميز ما بين الاثنين تمام كده ابن لهيعة كانوا يجيبوا له أحاديث في كتاب في ورق وبعدين يحطوا له بقى ايه احاديث ناس تانيين خالص يقول ايوه ايوه ايوه دي احاديث واحد يقول له ده مش حديثك ولا شفت يقول له انا اعمل ايه كل ما يجيبوا لي حديث يقولوا لي ده حديثك اقول لهم ايوه العلماء حرصوا بقى على معرفة السنة التي اختلط فيها ابن لهيع وقعدوا يميزوا بقى قال لك هو اختلط لما داره اتحرقت في مصر سنة 190 مات سنة 174 اللي سمع منه قبل سنة 170 يبقى حديثه صحيح اللي سمع منه بعد 170 يبقى حديثه ضعيف قابل للجبر إن وافقه المتقنون أو القدماء عليه قابل للجبر يعني يعني المكسور بن إيه بنجبره مش الراجل بيسموه المجبراتي ها اه يجيب العظم لبعضه كده ويجبسه يبقى قابل للجبر يعني ايه يعني حديث المتأخرين عنه زي المكسور تمام قابل للجبر يعني ممكن ترجعه تاني كده وتلحمه طب هتلحمه بايه برواية واحد من اللي سمع منه قبل احتراق الكتب اذا وافق هذا المتأخر يبقى خلاص الحديث سليم والعلماء لهم تفصيل في مسألة ابن يعني. طبعا آه في من العلماء من لا يفصل يرمي احاديث ابن كلها لكن الصواب والعدل التفصيل في امر ابن لهيعة وانا كنت عملت زمان كتاب اتممت اكثره او اشتغلت اكثره اسمه كشف الوجيعه ببيان حال ابن لهيعة حبيت اعرف بالصبر يعني ابن لهيعة مجمل اوهامه كم في المية فما تعرفش تقول اوهامه كم في المية إلا إذا جبت أحاديثه ونظرت هل وافقه الثقات عليها أم لا ودي مسألة ما تجيش إلا بالنظر في الأسانيد اللي العلماء المتقدمون كانوا يسمونها الصبر الصبر ومن أشهر اللي كان يعني بيبقى حريص على دي ابن حبان دايما يقول في المجروحين صبرت حديثه ورتبت الكتاب على شيوخ ابن لهيعة كنت الأول مرتبه على مسانيد الصحابة وبعدين وجدت ان ايه الترتيب على شيوخ ابن لهيعة هيكون اضبط في الوصول الى الماده العلميه احسن يعني وابتديت اجيب كل احاديث ابن لهيعة التي وقعت عليها في الكتب المسنده ورتبتها على شيوخ ابن لهيعة وحاولت احقق كل اسناد على حده وانظر هل تفرد ابن لهيعة بهذا الحديث ولا وافقه احد من اهل طبقته عليه فخرجت بالاتي أن ابن لهيعة في الأصل قبل أن تحترق كتبه لم يكن في الذروة العليا من الضبط كان برضه عنده إيه كان عنده لين في ضبطه كانش يعني حافظ خريت ماهر كبير تمام فكان جيد الحفظ جيد الحفظ مش يعني متقنه ولا ضابطه زي مالك مثلا والليث بن سعد وابن وهب والجماعه دول يبقى اذا حفظه هنقول حفظه مثلا بتاع ايه 80% وهو ايه وهو كويس فلما اختلط حفظه نزل 40% طيب الذين سمعوا منه قبل اختلاطه لو ابن لاهعة جاب الحديث على اصوله هيبقى كام في المية 80 طب يعني لو نص نص كده هينزل لكام لستين لسبعين لخمسين مش كده يبقى رواية المتقدمين عن ابن لهيعة متماسكة مش لازم تكون صحيحة يعني بمعنى صحيحة لوحدها كده لا جيدة تمام وهو ده الصواب في رواية ابن لهيعة رواية المتقدمين عنه متماسكة جيدة تمشي رواية المتأخرين عنه ضعيفة لأن لو حفظوا مية في المية كان رواية المتأخرين عنه تبقى مية في المية لكن تمانين هتنزل لسبعين تنزل لستين يبقى يعني مش صحيح انما يدخل في باب الايه في باب الحسن الجماعة العلماء اللي قال لك ابن لهيعة ما فيش حاجة اسمها قدماء و- ومحدثين ده بيقوم رامي حديثه كله كناقد طب انا كناقد اخر مختلف معاه بقول له لا المسألة فيها تفصيل يبقى انا والناقد ده اختلفنا مع بعض في تصحيح وضعيف ولا لا طب ايه اللي خلانا نختلف اختلافنا في الراوي نفسه خلاص اختلافنا في الراوي نفسه يبقى اذا ابن كثير لما بيقول ان نظر الحفاظ بيتفاوت في الحديث الصحيح في الحكم على الحديث الصحيح في محله اي في الشروط الخمسه دهي كل من طبق الشروط الخمسه تطبيقا دقيقا نطلع بحكم دقيق وتلاقي اغلب الحفاظ متفقين على الحكم كل ما يحصل نوع من الايه من تفاوت النظر بيختلف تفاوت الحفاظ ايضا على الحديث فمنهم من يقول صحيح منهم من يقول ايه منهم من يقول ضعيف علم الحديث علم دقيق و... ولا يكاد يستقيم لصاحبه الا مع ادمان الطلب وجوده النظر والهمه العاليه في الوصول الى الاسانيد التي هي روح هذا العلم الاسانيد دي روح العلم انت ممكن تشتغل في حديث واحد عشرين ثلاثين صف وتطلع في الاخر بان الحديث ضعيف يجي لك اسناد واحد فقط يضيع لك شغلك ده كله اسناد واحد يضيع لك شغلك الحديث انت حكمت عليه بالضعف يطلع صحيح حكمت عليه بالصحة يطلع ضعيف بإسناد واحد إذا كل ما تكون متبحرا في الوصول إلى الأسانيد كل ما يكون حكمك أضبط وحكمك أسد كل ما تهمل وتقتصر على 10 15 كتاب زي ما في بعض المدارس الحديثة ما يكاد يخرج عن الكتب التسعة ومستدرك الحاكم وابن حبان وابن خزيمة ويعني وإذا طلع فيها شوية يجيب البزار مثلا وأبو يعلى والكلام ده. لا الكلام ده الشغل ده ما ينفعش في علم الحديث اصلاح علم الحديث لازم كل جزء حديث ان شاء الله يكون ورقتين لكن في اسانيد وتستطيع الوصول اليه لابد ان تصل اليه وتعمل لنفسك فهارس واسعه وتعرف ازاي تصل الى الاسانيد في كتبك ودي لن تستقيم لك الا اذا بدات في مطلع الشباب الاهتمام بمساله الفهارس كنت زمان ايام ما كنت فقيرا لا لم يكن عندي مال فكنت بشتري الكتاب بالتي واللتي يعني كل حين ومن على ما اشتري كتاب على ما ادبر قرشين واشتري كتاب فما كنت اضع كتابا على الرف الا بعد ما فهرسه كان بيبقى عندي وقت فلما ربنا منه الفلوس كترت وبقيت بجيب الكتب اللي قد كده اهو صعب عليا الامر انا هفهرس ايه ولا ايه؟ ما انا عايز افهرس وعايز احقق وعايز ادرس اصول العلم وفي نفس الوقت انا راجل شغال باكل عيش برضه الشغل بتاعي بياخد له 10 12 ساعه في اليوم فلازم برضه ايه اعيب في نفسي وما اديش ايدي لحد يبقى اللي هيتفضل لك من اليوم 12 ساعه 12 ساعه منهم مثلا اربع ساعات نوم وصلاه مثلا وبتاع ونزول وطلوع ساعتين يعني هيسفلك في النهار كله اربع ساعات او خمس ساعات خمس ساعات دي مطلوب منهم انك انت تفهرس وانك انت تذاكر وانك انت تحقق طب دي توزنها ازاي فعايزه بقى انك انت لازم تجور على حاجه من الحاجات الشغل مش هتعرف تجور عليه لان صاحب المحل يقول لك لا ورديتك من كذا لكذا مش هتعرف لكن الشغل ساعات بيهدى بيهدى كده ما يبقاش فيه زباين ضاغطين عليك في الشغل يبقى ممكن يصفالك من ال 12 ساعه ساعتين على مدار اليوم خمس دقائق ويجي لك زبون الخمس دقائق دي اكون واخد معايا الكتاب اللي بفهرسه واخد معايا البطاقات اول ما الاقي المحل خف ومفيش زباين مثلا من فترة مثلا قبل العصر بساعة لحد بعد العصر بساعة الفترة دي ممكن تحصل منها نص ساعة مثلا يبقى تمسك البطاقات وتشتغل خلاص يجي الزبون تبيع له ثلاث دقايق تكون فهرست لك 10 15 حديث مثلا يبقى انت لازم لابد ان تجور على حاجه من الحاجات تجور على وقت نومك انا بدل ما انام اربع ساعات انام ثلاثه انام اتنين عشان عايز ساعتين عشان الفهارس دي وطبعا الفهارس مش بالبساطه اللي قد يتصورها بعض من لم يعاني مساله الفهارس يعني مثلا لو عايزين نفهرس كتاب اي كتاب زي صحيح البخاري انت عايز حديث معين في البخاري هتجيبه ازاي وانت ما انتش حافظ البخاري فبتفهرس احاديث البخاري كل حديث بتكتبه في بطاقه تكتب الطرف الاولاني بتاعه انما الاعمال بالنيات وتكتب الجزء الصف او رقم الحديث هتشتغل احاديث البخاري فوق السبع تلاف بالمكرر والحديث الواحد ممكن يتقطع لعشرين حديث هنخليها كل حديث في بطاقة ادي سبع تلاف بطاقة يبقى ده اول جهد تاني جهد تفصل الاحاديث على حروفها كل احاديث حرف الالف تحطها على جنب والبه على جنب والته على جنب لحد 28 حرف تمام يبقى ترتب الاحاديث الاول على 28 حرف 28 كومه كده وبعدين تقوم راجع الحرف الالف ما هو الالف ده في الف نون والف ب والف ت والف ذال والف زاي مش كده فانت عايز حديث في اوله ان واحاديث ان دي كتيره قوي فانت لو ما رتبتش حرف الالف على 28 حرف هتدخ السبع دخات على ما تجيب الحديث اللي انت عايزه يبقى انا الاول برتب الاحاديث على 28 حرف وارجع ارتب كل حرف على 28 حرف يبقى هرجع على حرف الالف ارتبه الف الف الف ب الف ت الف س الف ج الف ي ب الف ب ب ب ت ب س ب ي تمام كده ت الف ت ب ت ت ت س ت ي خلاص جيم الف جيم ب جيم ت يعني ال 28 حرف هترتبهم على 28 حرف والكلام ده يدوي تمام كده بعد ما ترتب الحدوته دي كلها تقوم جايب كشكول وكاتبه ده كتاب واحد مشهور لصحيح البخاري لو انت عايز تعمل الحدوته دي بقى في كتب شتى وانت راجل بقى مشتغل بالحديث ومشتغل بالاسناد وعايز تصل الى كل الاسانيد الموجوده في الكتب ممكن تقضي عمرك كله تفهرس وما تخلصش الكتب ولا لا جميل قوي هتفهرس لمين بقى للورثه ما انا عايز اشتغل وانا بفهرس ليه مش عشان انا اوصل للشغل وكل ما عاوز حديث اوصل له في الكتب دي ولا لا طيب قول لي بقى بعد الفهرسه الطويله العريضه دي هتلحق تذاكر امتى وهتلحق تحقق امتى يبقى عناء معنى ولا لا عناء معنى عايز واحد همته في السماء والهمه دي مع الحب هم اللي يوصلوا طالب العلم سيبك من الطالب اللي يقول لك ده صعب ده كتير ده مفيش وقت اول ما يقول الصونا المشروخه ديت ارميه ورا ظهره انما كل ما تقول له ده صعب يقول لك هوصل ان شاء الله ده مستحيل مفيش مستحيل ان شاء الله ماشي ب- ب- بهذا الامل وهذه الهمه ده بيوصل على طول اللي مهما تحطه قدامه من عقبات ما توقفوش فطالب العلم اول ما يستصعب اي حاجه دي بدايه الفشل عنده فانا بقول اهو المشتغل بالحديث غير المشتغل بالفقه غير المشتغل بالتفسير غير المشتغل باي علم من العلوم اي علم من العلوم ممكن توصل فيه كتب اصول الفقه كلها مهما كثرت مع الهمه العاليه والمحبه ممكن تحصلها وتلم نفسك وتقدر تطبق الاصول دي على الاحكام الجزئيه الموجوده في الكتب تعرف ده حرام ليه وده مكروه ليه وليه ده حرام مش مكروه او العكس تقدر توصل الكلمات فالعلم محدود برضه وان كان واسعا لكنه محدود لكن علم الإح- الحديث اللي راس ماله الاسانيد اللي هي مش موجوده في كتاب واحد ولا في مئة الف كتاب حتى وكل الكلام ده مطلوب ان يكون تحت بصرك عشان تقدر تحكم ده تلمه ازاي وراس مالك متناطر في الدنيا كلها فطالب الحديث على وجه الخصوص عايز همه عاليه جدا جدا اول ما تيجي همته بالذات في اول الطلب تنزل لتحت دي مشكله عليه في احكامه هيبتدي يلخبط في الاحكام لنقص الماده الفعاله وهي الاسناد بالنسبه له فانا ب- بقول هذا الكلام مش علشان اصعب عليك العلم او اخليك تحس ان العلم ده خلاص مفيش فايده فيه لا بس انا اتمثل حديث كعب بن مالك اللي هو في غزوه تبوك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد غزوه ور بغيرها الا في غزوه تبوك كان يقول عاي- هيروح يمين يقول رايحين شمال لأن الحرب خدع مش هيقول رايحين يمين إلا في غزوة تبوك لماذا خالف سنته الجارية في إعلام الصحابة قال لك ايه لانهم استقبلوا مفازا طويلا وحرا شديدا وقله ماء وفي ذلك الوقت كان وقت الحصاد الناس جيوبها خاليه مش فلوس وخلاص بتنتظر وقت الحصاد عشان تبيع وجيوبها تتملي بالفلوس في الوقت اللي كانوا هيحصدوا فيه اللي ايه الثمار قال لك اطلع الغزو يبقى فقر على فقر مفيش في جيبه فلوس وهيسيب الزرع ي- يتلف وراه واللي عطل كعب بن مالك واخره ايه مساله الزرع دي كل شويه يروح يمسك ال- المنجايه مثلا ولا اي حاجه يقول ده عايزه يوم كمان خلاص يبقى آه، بكره ان شاء الله وانا معايا حصان جيد وفرس وبتاع هطلق له على الرابع هيوصل مثلا يروح بكره يلاقي ياه عايزه لها كمان ضحويه خلاص فضل يقول يوم في ضحويه في ضحيه لحد ما وصلوا لتبوك وهو قاعد في المدينه فخلاص ثبطه الشيطان قال له تروح فين؟ ده انت لو راكب نفاس مش هتعرف توصله اقعد بقى وقول له انا اسف ولا اي حاجه. واعتذر زي ما اعتذر الناس وبتاع فثبطه وقال ويا ليتني خرجت. فالمقصود النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم انا رايح تبوك، ليه؟ علشان التبوك 21 يوم ماشي على الرجلين. وحر شديد. مش قالوا لا ولا تنفروا في الحر قل نار جهنم اشد حر قال لك هت- في الحر وما حرش وبتاع والصحابه دول ما كانش بيهمهم حر اذا ده كانت جهنم الحمراء في هذا الشهر ما كانش حد يحتمل الحر يبقى 21 يوم ماشيين في حر يشوي الابدان وكمان فلوسك سايبها وراك هتفسد وسفر طويل فده عايز همه فعلشان ما فيش واحد يقول ما عملناش حسابنا طب لو كنت قلت لنا طب مش عارف ايه قال لك بقى انا رايح تبوك في الشمال خالص علشان يستحضر الهمه لصعوبه ال- الغزو هذه المره فانا لما بقول لك علم الحديث وصعوبه علم الحديث وانه عايز همه عاليه ما اقصدش احرقك ولا ازهقك ولا اقول لك لا لكن الناس معادن اللي همته من صفيح هي اول ما النار تدخل فيه هتشويه وين اللي همته ذهب النار هتلمعه مش الناس ومعادن ها ففي واحد صفيح وفي واحد حديد وواحد فلز وفي واحد ذهب وواحد فضه وواحد قصدير كل الهمم على زي زي المعادن كده اللي همته ذهب تدخل عليها النار تزيده صلابة ولمعانا ولولا دخول الذهب في النار ما ساوى شيئا فانا بقول الكلام ده شحذا للهمم طالب اللي هو نفسه يبقى محدث ويخدم هذه الامه بالذات في هذه الايام العجاب اللي بداوا يقولوا البخاري في احاديث موضوعه ويجهروا بذلك انت بقى كنت بتدافع زمان عن الطبران لا طبران ايه يا ابني لا خلاص ده الطبران ده احنا فناه من زمان خالص ده الميت الان البخاري او اللي عايزين يموتوه فالعمليه ما عادتش لعب فتخيل بقى لما اقعد اثبت لواحد ان الشمس طالعه تخيل لما اكون انا بضيع وقت دلوقتي ان انا اقول له ان احنا بالليل قال بالليل ازاي يا عم النهار اهو يا عم دي لمبه مش النهار لا طالما منوره زي النهار يبقى احنا في النهار اثبت ان احنا بالليل تخيل بقى انا كنت ناوي انقله نقله تانية هنتكلم بقى في حاجات اخرى قمت راجع لورا تاني عشان اثبت له ان ده ليل مش نهار وانا مثلا ما اقصدش انا يعني انا راجل كفاءه المفروض ان انا هتصدر لتعليم الناس ما يجهلونه من الدين والذي يجهلونه من الدين ألوف الجزئيات اللي ما كانش يعرفوه أنا بعرفهم إياه بنفض عنه التراب والغبار عشان أعرف إن في حكم كذا وكذا وكذا أقوم أرجع على الأحكام الظاهرة والاسطوانات الظاهرة ديت عشان أقعد أعلم في المتبلم ونقعد نناحف بعض في مسألة كنا مف- فارغين منها تماما وخلصانين منها يبقى عطلنا ولا عطلناش؟ عطلنا النهارده لو جاء واحد من المبتدعه مثلا وقال ان البخاري ده ما كانش موجود اثبت لي ان كان في واحد اسمه بخاري تقدر ترد عليه يعني انا لو قلت لك اثبت لي ان كان في بخاري يا ابني تقول لي ايه على طول سريع كده حد يقدر يثبت لي لما يقول اثبت لي ان في البخاري اقول له اثبت لي ان انت ابن ابوك انت فلان ابن فلان مين اللي عرفك ان انت ابن ابوك مش ممكن تكون ابن زنا ابن واحد تاني خالص كنت موجود يعني وعارف ان ده ابوك مثلا ما يعرفش يثبتها ابدا ولو اتفلق نصين تمام يبقى الكلام ده معناه ايه معناه ان لازم يكون في دلائل عقليه اثبات ان البخاري كان موجود في دلائل نقليه ان هنقولها لكن ممكن يطعن في الدلائل النقليه انما الدلائل العقليه دي ما يعرفش يطعن فيها ما يعرفش يطعن فيها فالمكابر اللي زي دهوت ما تدخلوش من طريق النقل لانه هيطعن لك في النقل خلاص يبقى نجيب له حاجه ما يعرفش يطعن فيها يعني زي ما العلماء بيقولوا المعلوم من الدين بالضروره والمعلوم من العقل بالضروره المعلوم من الدين بالضروره منكره كافر تمام الصلاه فرض ولا لا واحد قال لك مش فرض ده يبقى كافر طيب المعلوم من العقل بالضروره لو جحده ايكفر ام لا لا يكفر واحد ولا خمسه اللي هن اكبر لا واحد أكبر. انا حر هي طقت في دماغي واحد أكبر. عايز ايه بقى طب لو واحد قال ان الواحد اكبر من الخمسه يكفر لا يكفر طب ده جحد لضروره العقل ام لا كل خلق الله بالنقل المتواتر اللي هو في اعلى درجات التواتر كلهم بيقولوا خمسه اكبر من واحد فلو جاء واحد وطقت في دماغه وقال لك لا الواحد اكبر وانا حر نقول له انت مجنون بس مش كافر لكن الدلائل العقليه برغم ان جحدها ليس بكفر الا انه قبيح جدا ولا يقبله العقلاء يعني لو واحد طلع قال ان واحد اكبر من خمسه الدنيا كلها هترد عليه بكل اللغات هيتشتم بالانجليزي والفرنساوي واللويندي والعربي وكل حاجه وكله هيقول انت مجنون كل بلغته ومفيش حد هيوافقه تمام كده لكن المعلوم من الدين بالضروره برغم ان جاحده كافر لكن ممكن تلاقي حد يدافع عنه يقول لك يحتمل ان يكون نشا في بيئه جاهله لا يعرفون المعلوم من الدين بالضروره يقول الناس انا عايزه تفصيل تمام كده فيبقى برغم هذا التفاوت في الكفر والايمان الا ان مخالفه الدلائل العقليه في غايه القبح عند كل الناس مؤمنهم وكافرهم يبقى انا لما احب اناقش واحد مكابر زي ده هو ادخل له بالدلائل النقليه ولا بالدلائل العقليه ادخل له بالدلائل العقليه عشان اقسمه نصين تمام الدلائل العقليه دي لها كتب وعايزه فراسه لان انا متوقع انا مش عارف خصمي اللي هيناقشني ده هيسلك لي اني طريق فمطلوب ابقى جاهز سلك لي طريق كده ابقى جاهز ما اقعدش افكر واقول يا الكتاب راح فين واقعد ادور في الكتاب السكه تودي فين تودي فين تودي فين يكون الحلقه خلصت لا لازم اتصرف على طول زي موسى عليه السلام بيناقش فرعون اه رب العالمين رب السماوات والارض ما بينهم بعد ما خلصوا الدلاله العقليه وفرعون مش عارف يرد وعمال يخبط قال له لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجونين يا انا يا السجن اذا فرعون غير لغه الحوار ما افضلش اقول له بقى في الحوار ما اقعدش اجيب له دلائل ما هو مش قام نقل له نقله تانية وهي ايه النقله الحسيه بقى اللي ما يعرفش يردها اذا كان كل ما اقول له كلام عاقل يقول ايه الكلام اللي انت بتقوله ده كل ما اقول له كلام ما فيش حد يرده عمال يستعبط فيه خلاص يبقى ما عادش ينفع اتكلم خلاص اول ما قال له لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجونين قال اولو جئتك بشيء مبين فأما غير قال له فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين دخلنا بقى في حدوتة تانية تمام وإبراهيم عليه السلام عمال يناقش النمرود والكلام ده وبتاع الكلام مش نافع خلاص أنا أحيي وأميت بقول ربي يحيي قال له أنا أحيي وأميت فما عادش ينفع يمشي لازم يجيب له حاجة توقفه فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب يحيي ويميت ماشي هجيب اتنين احكم عليهم بالاعدام وهم رايحين عشماوي بعلقهم اقول له نزل الولد ده عفوت عنه يبقى انا هذا اعدمته وهذا وهبته الحياه فانا احيي واميت طبعا ده لا احياء ولا اماته ولا حاجه لكن ممكن يلتبس على اذهان الجماهير ولا لا هيلتبس على اذهان الجماهير ويقعدوا يفكروا والناظر بقى لا ده مش احياء لا ده احياء لا ده مش اماته ده إماء عشان نخلص بقى من الحدوته دي نجيب حاجه ما يعرفش ينقلها طب الشمس طالعه من هنا تعرف تجيبها من هنا قام فاتح بقه خلاص فبهت الذي كفر يبقى انا كراجل بناظر بالدلائل العقليه لازم ادرس كتب الدلائل العقليه الحاجه الثانيه لازم اكون صاحب فراسه عاليه صاحب فراسه عاليه القطها على طول وممكن اقراه قبل ما يتكلم اقراه اعرف هيقول ايه يعني زمان اول ما اتخرجت من الثانويه العامه دخلت كليه الشرطه طبعا مفيش حد يعرف الموضوع ده كان زمان الظابط قد الدنيا ها المهم دخلنا في امتحان الايه في امتحان الهيئه دخلنا في امتحان الهيئه امتحان الهيئه ده اللي هو الفراسه والبديهه يبقى عندك فراسه وبديهه انا كان الامتحان بتاعي عد من 100 لواحد تنازلي ما تبلعش ريقك ما تتنفسش ما توقفش خلاص انا عديت من 100 واحد ما دي ما كانش فيها مشكله اللي كان معايا الحقيقه قال له حاجه لو كانت اتقالت لي كنت وقفت بلمت ما عرفتش اجاوب بس الولد جاوب بمنتهى الذكاء والبديهه العاليه تفله تف على الارض وقال له انزل عوم قال له طب ابعد احسن اطرطش عليك خلاص ده ده خد عشرة من عشرة تمام هي البديهة العالية زي كده بقى خلاص يعني ما توقفش يبقى ايه صاحب ايه صاحب بديهة عالية وقفش على طول تجيبها على طول تبقى عارف زي ما اقول لك تقراه لما يكون الانسان اللي بنظرك جاي كابر وناقش بالدلائل العقليه انت تعرف ازاي توقفه بالدلائل العقليه بعد ما توقفه تحرقه خالص تبتدي تجيب الدلائل النقليه التي تثبت ان البخاري كان موجود وان اي انسان في القرون الخوالي كان موجود وبنفس المنطق بتاعه انا اقدر اناقشه يعني هو لما يقول زي مصطفى محمود مثلا لما انكر الشفاعه وقال لك البخاري ايه وبتاع الكلام لما يجي مثلا يقول ما كانش في بخاري اقول له طب كان في بقراط ابو الطب ايوه كان في اثبت اللي هيقوله هو كلامي انا فما من دليل يركبه لإثبات إن بقراط كان موجود هو نفس دليلي لإثبات إن البخاري كان موجود. تمام كده؟ يبقى إذا مسألة الدلائل العقلية الفرق بينها وبين الدلائل مسألة المعلوم من العقل بالضرورة جحده وإن لم يكن كفرا لكنه في غاية القبح وسيشترك كل العقلاء في إنكاره سواء كان كافرا أو كان إيه؟ أو كان مؤمنا. أو أنت بقى كطالب حديث دارس وعارف ان الهجمات بدات تستعر وتقوى على اصول الاسلام التي ما خطر ببالنا يوما من الايام ان يطعن عليها يبقى انت هترجع القهقره مره اخرى عشان تدافع عن البخاري بدل ما كنت هتدافع عن الطبراني. يبقى سيب الطبراني خالص دلوقتي في حاله وهنرجع علشان نثبت ان البخاري احاديثه صحيحه. طب تثبت ازاي؟ لازم تكون متبحر وعندك دراسه وعندك ملكه شغل جد مش لعب. كم من طلاب العلم عندنا الآن يستطيع أن يدافع عن صحيح البخاري بكل أسف أقل من الكبريت الأحمر وأنا أقول هذا وأنا حزين ومتأسف لأن طلبة العلم بالحديث ليسوا جادين في الطلب بيلعبوا طلبة اللي هم بيدرسوا حديث بيلعبوا ما بيدرسوش صح ما بيدرسوش بجدية متناهية ساعات يرمي الحمل على الشيخ يقول لك ما انا عمال اروح للشيخ الشيخ يقول لي مش فاضي ويرمي الحمل على الشيخ ويقول لو الشيخ فضلك كنت عملت كذا وكذا وكذا والشيخ بيعمل ايه بيفتح لك الابواب بيختصر لك الماده بيسدد فهمك لكن جهد الطالب هو اللي بيحرك الشيخ لما يجي واحد مثلا يجي لي انا مش هديله محاضره في الحديث الشاذ لكن ممكن اديها له لو سالني سؤال لكن انا ابتداء كده مش هقول له تعالى ما اقول لك شويه في الشاذ خلاص اغلب الطلبه عايزني ادي محاضره لا لازم يدرس ويجتهد ويسأل لا الشيخ مش فاضي ياخد أي حاجة متاحة إن شاء الله يكون دقيقتين بس يعرف يسأل صح فأنا أرجو يعني إن الكلام بتاعي ما يفتش في عدد الطالب اللي هو يعني لسه ناشئ في طلب الحديث وتصور المسألة مغلقة لا الهمة العالية مع الحب لهذا العلم مركبان يوصلان إلى الإتقان في هذا العلم الشريف أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.
أخي الكريم تتمة هذه المادة على الشريط التالي.